بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن شريط رقم 17 عن سلوك المسلم الملتزم كسائق سواق يعني وسواق دي هناخدها بالإجمال بقى عشان لو عملنا سواق أتوبيس هيطلع سواق قطر يطلع سواق ملاكي يطلع سواق مشروع هو سواق وخلاص سلوك المسلم الملتزم كسائق احنا قبل كده اتكلمنا عن المدرس واللي قبلها كان الدكتور وبعدين الحرفي والصنايعي والطبيب و... يعني السلسله اللي احنا ماشيين فيها النهارده السواق الحقيقه هياخد مننا وقت كبير احنا طبعا بنحب السواقين وطبعا بقى لنا سواق واخ سواق مسلم تفتكر هيكون سلوكه ازاي؟ من سلوك الاسلامي او السواق المسلم وطبعا ما دام مسلم يبقى هتنعكس اخلاقيات الاسلام عليه حتى وهو بيسوق بيسوق العربيه يعني بيسوق فيها ايه عربيه ايه يعني ممكن تكون عربيه نقل عربيه تاكسي عربيه ملاكي سلوكه يكون ايه برضه زي ما احنا ماشيين في السلوكيات هنقسمها برضه قسمين هنقول سلوك المسلم الملتزم كسائق حاجتين مع السياره نفسها سلوكه يكون ايه اثنين مع الناس يكون ايه ناخد سلوك المسلم الاول مع السياره كمسلم سائق يعني سلوكه مع السياره يكون ايه نمره واحد اول حاجه تبقى العربيه نظيفه منظرها من بره نظيف يعني على الاقل بنفتحها مثلا واحد جايب لك مش عارف ما تبصش بعين رضيه بص مدفوع قد ايه فيا لو اللي ضايقك كانت عربيه زباله طب هتكون ايه مدفوع ايه يعني عربيه زباله والله مكتوب عليها كده يعني كلام زي ده ملوش معنى وملوش لازمه تنظف عربيتك كده ما فيهاش داعي للايه انك تعمل الحاجات واحد يقول لي طب في حاجات مثلا ايه بتخدم في السواقه زي ايه؟ اقول له يا تعدي يا تهدي انا ماشي على قدي طيب وانت ماشي على قدك طول الوقت يقول لك لا ساعات هجري طب ما يبقى كده بتضللني اما اجي اقرا اقول يا تعدي يا تهدي انا ماشي على قدي اقول ده ماشي على ايه؟ على قده اجي اعديه ابص الاقيه سحب او جري لا ملوش لازمه الكلام ده ملوش لازمه تكتب حاجه خالص واحد يقول طب حتى الايات القرانيه برضه ملهاش لازمه لان مش حاجه مكانها يعني واحد مثلا عربيته مدندشه شويه كده حلوه يكتب وزيناها للناظرين طب هي دي برضه؟ هي دي جنه؟ لا والا بقى هتبص تلاقي كل واحد يستخدم الايات غلط زي بتاع عربيه النقل ده اللي كاتب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بها وحملها يعني ايه حمولة طب هي الآية دي كده ومعناها كده طبعا فيبقى بلاش كتابة الآيات ولا الأحاديث خالص حسبنا الله ونعم الوكيل كنا زمان بنكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله وبنعلقها غاظت أعداء الله فقالوا لا مش داعي حد يكتب الكلام ده هو وعملوا الجهل وكذا وكذا المهم فما فيش داعي نكتب لا آيات ولا كلمات ولا حاجات من دي علشان ما هواش من سلوك المسلم المنضبط ده ثلاثة برضه كسلوك مسلم ملتزم بعربيته انه ما يعلقش صور لنساء او عورات ولا يعلق تمائم ولا احجبه ده ده غلط ويمكن يؤدي الى الشرك والعياذ بالله ازاي؟ بعض السواقين بتلاقيهم معلقين صور الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات طب ايه ده؟ طب ليه؟ وانا لما ببص على صوره زي دي واحده عورتها باينه طب ما انت هتاخد سيئات ومعاصي اللي بيدل على خير بياخد ثوابه واللي بيدل على شر بياخد سيئات فما فيش داعي تعلق صور عورات صور نساء صور عاريه واحده رقاصه واحده بتاع طب ليه كده؟ ليه؟ اتقي الله عز وجل وساعدني على غض البصر تفاصيل الصوره قدامي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدع النظره بالنظره فانها بليد الزنا وربنا يقول في سوره النور من قبل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم في ناس ثانيه بقى تعلق الأحجبة والتمايل وده حرام وقد يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله يعني واحد عامل لك تميم وحاططها في العربية خلي بالك مرة واحد بيقول لي ازاي تتعلق بتاع دي أتاريها بتاعت الريحة في كيس كده محطوط فيه حبيبات ده يطلع ريحة حلوة فحتى وانا شلتها قلت عشان حد يشوفها ما ياخدش باله ويفتكر انها برضه ايه يقول انا معلق حجاب كشف الحصين اللي يمنع العين ويمنع المخالفات ويمنع المرور ولا مش عارف الايه ما دي حاجه هتمنع والله اللجنه هي لجنه مفيش فايده ان شاء الله معانا ايه فأنت تعلق بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق بشيء وكل إليه ربنا يوكلك للي أنت متعلق بيه إن كنت متعلق بالله حسبك الله ونعم الوكيل لا متعلق بحجاب متعلق بتميمة يقول صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له الله لا يجعل ايه الغرض اللي هو معلق من اجل التميمه يتم ومن علق ودعه الجوجع ده ولا بتاع ده اهو فلا ودع الله له اي لا جعله الله يعيش في دعه وسكون والعياذ بالله وعندنا الحديث ان الصحابه ده كان خابط ايه عضوا به تميمه معلق تميمه على دراعه الرسول عليه السلام شافه عن عقبه بن عامر انه جاء بركب عشره الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع تسعه وامسك عن واحد منهم ده لا قالوا ما شأنه يا رسول الله ليه؟ قال إن في عضده تميمة، رجل على حجابه، فنزع الرجل التميمة وألقاها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من علق فقد أشرك. هي شركة هي. ده اللي معلق تميمة أو معلق حجاب، ويمكن بيقول لنا فيه جوه قرآن ولا أحاديث، لا مش كده برضه غلط. أمال بقى اللي معلق فرجة جزمة. قول لي بالله عليك بقى. في مخ بني آدم مسلم يعلق فرجة جزمة؟ معلق فرده في العربيه ليه؟ شوف الخيبه يقول لك وتحت النمره تحت النمره بالذات ايه الحكمه يعني؟ ايه الحكمه؟ يقول لك انا لما يجي واحد يحسدها يقوم يجي يبص لها عينه غير الحسد وداخله في العربيه اول ما يبص على الجزمه الحسد يروح في الجزمه لازقه في الجزمه ده مخ طب انت خايف على العربيه تتحسد؟ اه الثاني يقول له اه اكتب الحسود لا يسود وعين الحسود فيها عود والله ما في فايده اقرا المعوذتين على العربيه اقرا المعوذتين على العربيه وادعي ربنا وتحصن بالله عز وجل بدل ما تتعلق ضرب الجزمه ولا حب الحصان اتق الله تبارك وتعالى ده وصل الامر بالخبل بالناس جايبين خمسه وخميسه عليها على العربيه واللي اغرب من كده واحد جاب خمسه وخميسه بالانجليزي عارفها ايه؟ الرجلين مش طلعت موضه مره الرجلين الرجلين بتاعت البني ادم واحد حاطط رجليه كده اهوت و... ومش رجليه كده وعمل الاثنين كده اهوت ايه دي؟ دي خمسه وخميسه بس بالانجليزي كل ده ما ينفعش وكل ده مش من سلوك الاخ المسلم الملتزم كسائق اذا ما نعلقش لا صور ولا تمائم ولا تماثيل ساعات بتلاقي واحد حاطط في العربيه تمثال سواء على سموه ورق او مدلدله كده وبتاع ليه؟ حاطط تمثال ليه؟ اعتبر العربيه زي البيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الملائكه صحيح مسلم لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال لا كلب ولا تمثال. أربعة من سلوك المسلم الملتزم كسائق كل ده مع العربية لسه. العربية يعني. المداومة والمحافظة على الذكر. يعني إيه؟ في أذكار للسيارة آه مش حافظها علقها في العربية وبتكرارها هتحفظها. يعني إيه؟ يعني إحنا متعودين لما نركب العربية لازم في حديث ركوب سواء كانت العربيه دي ملكنا او مش ملكي يعني سواء بركب ترماي اتوبيس قطر مشروع بيجو اي حاجه اسانسير كمان مش الاسانسير يعتبر دابه بتطلع وتنزل هي بتتحرك اول ما تركب ربنا تبارك وتعالى يوضح في سوره الزخرف يقول والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ده كان زمان الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره تقعد وتروح كده وايه تتمكن ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا أنت راكب إيه؟ راكب حديد حديد هيمشي بيك هيتحرك سبحانك يا رب وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فتتذكر لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني فاعلين وشأن الحديث ده الا قوت الله عز وجل وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي عائدون راجعون في ناس مش فاهمة الحديث فاكر منقلبون دي يعني إيه؟ من قلب وتلاقيه يقول لك ما تطولش علينا يا عم خلينا لما نوصله بالسلام ولا بتاع ما هو مش فاهم ولا حافظ مش حافظ الحديث ولا فاهمه وحصلت والله مع اخ كان عمل حادثه مع بعض الاخوه كده والعربيه اتقلبت مرتين وبعدين اتعدلت سبحانك يا رب بفضل الله بيدور ضارب قال احنا اكيد كنا ناسيين حاجه اه ما قلناش حديث السفر طيب نقول حديث السفر فبدا يقول الحديث وجاء بقى عند كلمه وانا الى ربنا لمنقلبون واللي قاعدين كلهم ما رددوش وراه ايه يا فصير قالوا هتاني ما كفايه مرتين وتعالى لا كنا بنفهموا منقلبون يعني عائدون راجعون ربنا يكتب شر الجهل حاجه غريبه والله طيب انت ركبت وقلت الحديث اللي هو حديث الايه؟ الركوب طيب افرض انت مسافر تقول حديث الايه؟ سفر يبقى اول ما تركب وتدور بعد ما تخلص ال- حديث الركوب قول حديث السفر بقى بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله تعالى بسم الله مجريها ومرساها امشي وتقف ان ربي لغفور رحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا بك نصول وبك نجول وبك نسير اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الاعمال ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده قرب المسافه يعني انت الصاحب في السفر وانت الخليفه في الاهل اللي انت سايبهم مراتك وعيالك وبيتك ها؟ اللهم انت الصاحب السفر وانت الخليفه في الارض اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر مشقه وتعب السفر وكابه المنظر تحصل حتى ولا حاجه وسوء المنقلب في الاهل والمال والولد وانت راجع بتقول نفس الحديث بس بتزود بقى الله اكبر الله اكبر تائبون راجعين يعني تائبون تيجين عابدون لربنا حامدون يا ريت يا ريت كل اخ ياخد الحديث ده معاه وانت مسافر طبعا لو عربيتك بتقوله لو راكب ديجو قول للسواق قول له السلام عليكم يا اخوانا ان شاء الله هنقول حديث السفر واخد بالك الحق انت لان زي ما قلت لك السواق مش حافظ فبتبص يوم يمكن يقول لك الفاتحه للنبي ان ربنا يوصلنا بالسلامه وبتاع وشويه قران وبعد كده بيقلب الا اذا شاف حد راح اشوف هيعمل ايه فاحنا بنلحق على طول بالخير نقول لا احنا هنقول ان شاء الله حديث السفر حتى والله كله بيطلب منك الحديث ده يقول لي اخ الله يكرمه مواظب دايما وهو راجع من القاهره يرتب رساله باستمرار شغل هناك يعني فبيواظب دايما من اول ما يركب الجيزه يروح باصص للناس السلام عليكم ما ترمش حد السلام عليكم ان شاء الله هنقول حديث السفر روح ايوه والله بيقول لي الناس بعدها بتقعد يعني كل جزاك الله كل خير وما شاء الله اول مره نسمع الكلام ده واللي يقول لي يجيب ورق ويجيبهم لو سمحت فضلت لنا الحديث الجميل اللي انت قلته ده هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. آه مثلا وانت داخل على بلد بتسافر فرايح بلد جديده هتقول حديث دخول البلد اللهم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارض والسبع وما اقللنا ورب الشياطين وما اضللنا نسالك من خير هذا البلد وخير اهله ونعوذ بك من شره وشر اهله اللهم حببنا الى اهله وحبب صالح اهله الينا حديث جميله ده ذكر من الله عز وجل ربنا يقول فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سوره البقره وسوره الاحزاب بيقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فما ننسبش الذكر واحنا في السياره آه طيب بتدور الصبح والعربيه مثلا معصلجه شويه في الدواره ولا حاجه ذكر بسم الله اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا وهكذا. يبقى اربعه المحافظه على الذكر. خمسه التاكد من سلامه السياره دي مهمه جدا الحقيقه. سلوك المسلم الملتزم مش مطنش مش مستهبل انت طالما من عندك مهربه وتعبانه طالع فيها ليه؟ اصل هو مشوار مهم مهم ايه؟ تروح تموت الناس وتقول له مشوار مهم ده انت احتمال تروح مشوار ده ما ترجعش منه تروح على ابو زعبل على طول ولا تروح قرى ولا تروح فين؟ ايه اللي مطلعك بالعربيه وهي فراملها تعبانه او بتهرب او سايبه؟ ايه اللي مطلعك والسياش عندك تحت بايظه بتخبط؟ افرض في بابا بتخبط عندك تحت خاصه ال 24 عربيات ال 24 دي بالذات بتبص فيها كلها مكفيه ومقلوبه في الطريق من ايه؟ البابا تخبط عنده ما يغيرهاش يقول لك انا ماشي اهي القطاع لغايه مره واحده تمرض يقع فيش كله على الارض طب ليه كده؟ لازم تتاكد من سلامه سيارتك ليه؟ لانك هتمشي بيها في طريق فيه ناس وفيه عربيات السائق يا اخوانا بيتعامل مع ارواح واموال فلوس خبطت في عربيه واحد ادي مال خبطت واحد هتموته او تاذيه روح نفس فلازم تتاكد من سلامه سيارتك انت وش بتاعك تعبان غيره لان الشتاء كمان داخل وانت عارف ان الشتاء بتتزحلق العربيه لو انت وش مش مشرشر بتتزحلق لو اللي قدام تعبان شويه رجعه ورا واشتري جديد يكون مشرشر عشان العربيه تمسك في الارض والشتاء داخل وبالتالي ما فرقعش معاك كتير لان لو انت بتجري مع العربيه الكاوتش ضاع منك ممكن تتاذى اذيه جامده زجاج السياره برضه يكون متصلح عشان ما يدخلكش هواء ودي كمان يا ريت بقى لو كنت انت سواق بيجو او سواق عربيه بتسافر او سواق مشروع ساعات مثلا اذا في ازاز مكسور او في حته يقول لي سيبه طب بتسيبه ليه ما حرام عليك الراكب اللي بيركب بيبقى واخد الهواء كله بجنبه وخصوصا لو كان سفر ساعات الكاوتش بتاع اللي جنبه يبقى مهوي يدخل تهوب هوا يبقى بالليل بقى وانت راجع بالليل واخد الهواء كله بجنبك هتوصل هتقوم عليك الكلاب حرام طب ليه؟ ليه تأذي الناس؟ يعني ربنا تبارك وتعالى يعني هي طبعا بالقياس بقى مثلا يقول في سوره البقره وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني ايه؟ يعني انفقوا في سبيل الله لتجهيز الجيوش وللقتال في سبيل الله طب لو ما انفقتوش العدو هيتمكن منكم وهيقتلكم يبقى مين اللي القى بنفسه الى التهلكه اللي ما انفقش فانت برضه مستخسر تنفق على العربيه ها طب وبعدين هتلقي بنفسك الى التهلكه ممكن تعمل حادثه نتيجة ان البلاط مش مظبوط عندك، نتيجة ان الجياش كذا، نتيجة ان ان ان يبقى صدق الله القائل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. نراعي هذا الامر تكون سلامة الاجزاء. ستة من سلوك المسلم المعتدل كل ده في ايه؟ مع السياره كل ده مع عربيتك لسه ما قلناش مع الناس حاجه لسه نمره سته مع السياره لابد ان نتبع قواعد المرور نتبع قواعد المرور لان قواعد المرور محطوطه علشان سلامه الناس ممنوع تخش يمين يبقى ده شارع واحد لو دخلت فيه هتعمل حادثه اشاره حمراء تقف تصفى يبقى التعداد الخضراء تمشي دي كلها لتامين السلامه فلازم نلتزم بيها حتى لو رحنا مجتمع كامل نلتزم بقواعد المرور يعني في انجلترا تمشي هناك على الشمال يعني انت هنا لما تمشي بتاخد اليمين دايما تمشي يمين اللي عايز يجي في وشك جاي منين؟ من على شمالك وانت قاعد لا هناك العكس هناك تمشي على الشمال يعني اللي يجي من في وشك يبقى جاي منين؟ من اليمين هم نظامهم كده تيجي انت تقول لي لا انا ماشيين هناك جنب لا او دول كفره كفره ولا مشركين تماما ده نظام يامن سلامتك ها يبقى نتبع قواعد الامور في مبدأان بينور ما تعديش الا اذا كان ال- مثلا الشاويش او العنزلط واقف وقال لك لسه القطر ما جاش من زمان بعيد لسه عدي يبقى بتعدي يبقى تتبع قواعد المرور من حيث الاشارات والمبدأان والعلامات التعليق كمان معروف انها من على الشمال لما تيجي تعدي عربيه ماشيه تدي له نور لو كنت بالليل لو الصبح بتدي له كلاكس وتدي اشاره شمال انك انت هتخش وبعدين بتخش شمال ما تعديش انت من على اليمين الا اذا اللي قدامك عطالك اشاره بيقول لك انا ماسك شمالي ربما هيلف هيدور يبقى تتصرف الحاله دي تاخد ايه؟ تاخد يمينك يبقى سته اتباع قواعد المرور لان دي فيها مصلحتنا كلنا كمسلمين آه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك احرص على ايه؟ على ما ينفعك حاجه فيها منفعه نحرص عليها فدي حاجه ايه؟ بتنفعنا عشان بتحافظ على ارواحنا وبتعمل نظام ويقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا يعني لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره ما تضرش نفسك ولا تضر غيرك فانت لو ما اتبعتش قواعد المرور هتضر نفسك وهتضر غيرك يبقى خليت حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لا ضرر ولا ضرار نمرة سبعة طيب انت قاعد في العربية سواء عربيتك او تقعد تشتغل سواق كل يوم بتروح شغلك فيها وبترجع وبتروح مشاويرك لو كنت سواق بقى شوف بتوصل الناس رايح جاي يعني مليت من السواق وحافظ السكة رايح جاي طيب ما يلا الله يكرمك ويبارك لك تبقى عالم وفقيه ها ازاي؟ ده انا مش فاضي يا عم طول النهار قاعد في العربيه بوصل اه عندك وقت ولا لا؟ عندك اللي هو قال هو الوقت اللي انت قاعد فيه جوه السياره بياخد قد ايه من عمرك ده؟ طيب ما تشغل فيه شرايط يلا بدل ما انت عمال تقول له لاكي وتوهان شغل شرايط اسلاميه ايه واخد ايه انت من هناك؟ واخد ايه منها انت؟ عايز ايه منها دي؟ تستفيد منها ايه دي؟ ها؟ انما لما تشغل شرايط اسلاميه هتستفيد وتفيد. يبقى لو كنت انت سواق وبتشغل شريط الحجاب، شريط التوبه، شريط الصبر، شرايط اسلاميه، اللي راكب معاك هيستفيد وانت كمان هتستفيد. وبعدين تغير الشرايط دي مع واحد تاني تقول له خد ده، اسمع ده وهديه، انا اسمع ده وادي لك ده، اسمع ده وخد ده. ده والله العظيم ال- ال- السواقين دول عندهم وقت وممكن يبقوا علماء صدقني والله احسب احسب عنده كم ساعة في اليوم قاعدهم في العربية ما يجوش 10 ساعات في اليوم ده في بيبقى أكتر من كده شوف لو عمل مشوارين مصر رايح جاي ولا بتاع طيب الوقت ده بتعمل فيه ايه؟ شغل الشرايط طب واحد يقول له حضر ثم انا قاعد شغال شرايط عندك شرايط اناشيد اناشيد اسلاميه جميله تعمل تنصيح عنك وتبقى طيبه جدا جدا انت لما تشغل شرايط القران كانك بتقراه وبشرك ربك بيقول في سوره فاطر ان الذين يتلون طب انا ما بقراش لكن بسمع ماشي ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور انما تعمل ودنك صندوق زباله وطول ما انت ماشي عمال تسمع حب وقرف ونكد وعكننه وكلام فارغ وكلام هايف احنا علينا به ايه؟ علينا به ايه؟ واحد عمال يقول لك نار نار طول ما انا ماشي مع الجوال مدور مش عارف اللي عمال يقول لك نار يا حبيبي نار عايز ايه ده؟ يقول لك قربك نار طب ابعدها عني بعدك نار طيب نعمل له ايه ده؟ حبك نار يعني عايز ايه؟ نار نار نار اقول لا هو قاعد طبعا احنا فاضيين الكلام ده يعني اسمع حاجه تنفعك حاجه مفيده وكلام هايف والله العظيم كلام فارغ اللي بيتقال في الاغاني ده حاجه ما لها طعم المهم يبقى تشغل القران والشرايط دايما تشغل وقتك كده بذكر الله تبارك وتعالى ثمانيه لو عربيه ما تحملش فيها لا حموله زايده ولا اطوال طويله يعني ايه واحد مثلا عربيه ملاك عندك شبكه فوق اه ما ت- ما تحملش عليها مواسير بقى لان طب اللي وراك مش عامل حساب ان دي عربيه عربية- مش عربيه لا دي عربيه ملاك ولو المسير طولت من ورا او طولت من قدام ممكن تعمل حوادث تعمل ايذاء اتق الله تبارك وتعالى وما تاذيش غيرك طب لو عربيه نقل كتير ما تحملهاش برضه زايده عن العدد هما دلوقتي الحمد لله بدأوا ينتبهوا شويه يعني ليه؟ لان اللي الكاوتش هيعلم في الطريق فبيعمل حفر ونقر بيبوظ السكه تلاقي الارض مستفلته بقالها مثلا ما- ما كملتش سنه ونقر وحد حفر وبرك ومطلق ليه؟ لان العربيه النقل لما تكون بتقصر فيها جامد لان الطريق له احمال واطوال المفروض ما يزيدش عنها يقول آه، ربنا تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وبعدين انت مزود ليه وقول زايده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى اللي جاي على الحمار بتاعته ومحمل عليها جامد قوي لا ظهرا ابقى الحمار هتموت مش حد مش هتستحمل ولا ارضا قطعا لا ارضا قطعا يعني مش هيبقى ولا ظهرا ابقى ومح- ومش هيبكي على الدابه فبتاعته تسعه دي مهمه جدا مع السياره اللي هي استخدام الاشارات دي نقطه مهمه جدا يا اخوانا وكتير من السواقين ما بيستخدموهاش ما اعرفش ليه استخدام الاشارات يعني ايه استخدام الاشارات؟ انت عندك اشاره يمين لما تكون داخل يمين تديها داخل شمال بتدي اشاره شمال طب هتنتظر تقوم تدي اللي سموه الانتظار هدر الاربعه شغل الاربعه مع بعض له مفتاح خاص معناها ان انا ايه خلي بالك لا تجيني من اليمين ولا تجيني من الشمال خلي بالك انا واقف او لو كنت بتجري وتدي الاربعه يبقى في حاجه مهمه هتضطر تقف الامر ده مهم جدا جدا جدا لان ممكن يترتب عليه حوادث كتير جدا انك انت ماشي بتجري ورا عربيه وبعدين مره واحده كده هتكسر شمال لو انت جاي تعدي ادي حادثه او بتجيله من الشمال مش عايز تيجي من اليمين يروح كاسر يمين ادي حادثه او يكون عنده عطل ولا حاجه يروح واقف مره واحده بفرامل تروح لابس فيه من ورا ليه؟ لانه ما عطلكش الاشاره ما نبهش الاشاره دي عباره عن ايه؟ عن تنبيه ويخش على فكره هنا في سلامه السياره واجزائها زي ما قلت لك النور بتاعك خصوصا بالليل خصوصا بالليل ده ممكن الحوادث كلها من كده الكشافات بتاعتك من ورا مش شغاله الفرامل لما بتيجي تدوس فرامل المفروض تنور نور تاني زايد على النور اللي بيسموه والناسه لازم يكون كده لازم الحاجات دي مهمه جدا جدا ما تستهترش بيها لان دي اللي بتجيب الحوادث دي اللي بتجيب الايذاء والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم الاخ المسلم لا يسلم ولا يخذل ما تخذلنيش المفروض انك بتساعدني والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه نساعد بعض مش نكسر بعض ونخبط في بعض لا فاستخدام الاشارات دي مهمه جدا جدا جدا نمره عشره ده كل ده فين؟ في العربية لسه. السرعة القانونية ودي بقى ما نتحركش نقولها الحقيقة مهمة جدا جدا جدا. هم مثلا محددين السرعة على 90 يبقى 90 لانهم عارفين ان المصلحه هنا واحد يقول لي طب انا الامبير بتاعي 200 ايوه الكلام ده بره يا اخي الكلام ده بره مش هنا الطرق اللي هناك تمشي فيها 200 وتمشي 300 لو عايز طرق ما شاء الله اربع طرق رايح بس النقل يمين وبعدين بعدها اللي مش عارف فوق ال 60 وبعدها فوق ال 80 وبعدين ال 100 وبعدين اللي عايز يفتح بعد كده وطرق ما شاء الله محطوط اشارات ومحطوط علامات ومحطوط تنبيهات انما انت عارف الطرق بتاعتنا هنا تمشي فيها على اكثر من 100 يطلع لك بقره يطلع لك جاموسه بتاع ده انت عارف اه والله ده مره ماشي بالليل انا لقيت حمار لوحده بالليل والله العظيم ولا له صاحب ولا بتاع وماشي بيتفتح وفي عز السكه هتقول لي اديله كلاكس ولا اديله نور هتروح فين بقى؟ لا فخلي بالك لان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما يبقى السرعه القانونيه مهمه جدا على فكره بقى طلعت فتوى عايزين ندرسها لسه يقول لك طب اللي يزود عن السرعه القانونيه وتحصل له حادثه يبقى ناس منتحر عايز اجتهاد عايز واحد يفتي واحد زود عن السرعه واحد ماشي على 130 كيلو وبعدين عمل حادثه امم ده ميت منتحر ولا لا؟ الله اعلم تضرب تضرب لأن طلعت فتوى كده يبقى شوف الموضوع مهم ازاي فنخلي بالنا نمرة 11 استخدام حزام الامان في السفر دي برضه ساعات بتفوتنا انت عارف العربيه اللي فيها حزام امان ايه حزام الامان؟ بتلف وتلبسه انت كده بروح ماسك في جسمك وبتسافر بيه ده مهم جدا زي ال- ال- المخده اللي ورا الشا- الكرسي بتاعك يبقى لا لازق فيها بتاع كده بيطلع وينزل دي مهمه تعرف ليه؟ لان الناس بنقعد نضحك عليها ده مره اخ عامل حزام الامان ده وجا الظابط بيوقفه باشاره ويقول له ايه اللي انت محجم بيه نفسك ده؟ ظابط مرور ضابط مرور ويقول له ايه اللي انت محجم نفسك دي؟ دي ال- ال- المخده اللي ورا الشا- الكرسي بتاعك يبقى لا لازق فيها بتاع كده بيطلع وينزل دي مهمه تعرف ليه؟ لان الناس بنقعد نضحك عليها ده مره اخ عامل حزام الامان ده وجا الظابط بيوقفه باشاره ويقول له ايه اللي انت محجم بيه نفسك ده؟ ضابط مرور ضابط مرور ويقول له ايه اللي تحب نفسك دي؟ وبره دي بقى لو انت ما عملتهاش جوه البلد تاخد ضرابه. والله في انجلترا كنت كل مركز انا اقول لك خلي بالك الحزام لو سمحت لانه بيقول لي حتى مش انا اللي هاخد الغرامه انت. ازاي؟ يعني لو جو لقى السواق حاطط الحزام الامان انت اللي تتحاسب مش هو. مش حاطط حزام الامان ليه؟ تدفع غرامه على طول وانت واقف. لانه امر مهم. حزام الامان والبتاع اللي بتطلع على دماغك دي عشان لو حصل حتى ولا حاجه دماغك ما تتكسرش نفره جامده ممكن تموت فيه تقوم تخبط ورا وحزام الامان بايه؟ بيكتفك لو العربيه اتقلبت او خبطت او كده بيبقى فيه انا طبعا ده اكذب الاسباب مش اكتر لكن هو قضاء الله نافذ لكن لما ينفذ قضاء الله واحنا واخدين بالاسباب نقول قدر الله وما شاء فعل وانا لست ملوما وعارفين طبعا سيدنا ايوب ربنا قال له في سوره صاد اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اضرب رجلك الارض هنا تطلع ميه تستحمى منها تشفى تشرب من الميه دي ميه حلوه يعني يا رجل لما تخبط الارض اللي هتطلع الميه انما خد بالايه؟ بالاسباب زي قلت لها مريم وهزي اليك بجذع النخله طب واحده بتولد وفي تعب الولاده يعني هي الهزه اه بس تاخد ايه؟ بالاسباب وزي سوره الكهف سيدنا ذو القرنين ثم اتبع سببا يعني خد الاسباب الموصله الى ميت 12 دي مهمه جدا برضه ونختم بيها بقى مع السياره عشان نخش على الناس ازاي؟ الرضا بقضاء الله وقضائه عند الحوادث لما واحد يحصل له حادثه يلبس في عربيه مثلا نسال الله العافيه العافيه آه يخبط في حاجه العربيه الفرده تقع فتتقلب يحصل اي حاجه من دي نقول قدر الله وما شاء فعل مش بقى لو شوف انا اتاخرت شويه لو كنت لسه براءه من العصر لا مفيش لو مفيش لو كتب الله هذا الامر يبقى خلاص علم الله كتب الله شاء الله خلق الله يبقى خلاص انتهت انتهت اقول ايه بقى؟ اقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وهنا القران بقى في سوره التغابن ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه اه انما الثاني بقى يا مسلسل يا لهوي العربيه مش عاجب منين اعمل ايه طب هو يعني هترجع بس يبقى خسرت بقى انما الثانيه هتكسب يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها واضح؟ واي مصيبه تحصل نحمد ربنا على ثلاث حاجات ايه هما؟ نمره واحد ان المصيبه دي في الحته دي بس ما زادتش عن كده اثنين ان الحمد لله مش في الدين عند النعم واصبر عند البلاء فنعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم الايه آه، في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وفي سورة البقرة بقى وبشر الصابرين مين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون يبقى اللي فات ده كل سلوك المسلم الملتزم كسائق مع الايه؟ مع العربيه بتاعته. طيب ما دام انت راكب عربيه وماشي في الشوارع هتحتك بالايه؟ بالناس يبقى تفتكر سلوك المسلم الملتزم كسائق مع الناس يكون ايه؟ نمره واحد سلوك المسلم الملتزم كسائق مع الناس انه ما يأذهمش ربنا يكفيكم شر الاذيه لان الاذيه ظلم لما بتأذي واحد بتظلمه وانت قد الظلم انت قد الظلم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه ظلمات ثم تأذي غيرك ليه؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره طب ازاي يعني؟ ازاي انت سواق تأذي غيرك؟ نمرة واحد النور اثنين الكلاكس ثلاثة المية بتاعت الشتاء أربعة التف والنفس خمسة الراديو بتاع العربية ايه ده بقى ازاي يعني؟ يعني نمرة واحد النور تعرف العربية النور- لها نور اسمه الولاعة لازم يتولع لو قلت لك مثلا انت طنشت وما غيرتش اللمبة الصغيرة دي ممكن تعمل حاجة يبقى انت السبب ازيد غيرك طيب النور اللي قداماني عندك نور حاجه اسمها واطي وعالي الواطي لو حسيت انه بيأذي ل- لغيرك جوه البلد تسيب يعني بلاد بره لا لازم تنور الواطي حتى لو جوه البلد لان عندهم البلد كلها منوره احنا هنا بقى ممكن تأذي اللي قدامك ده هنا بيبقى ماشي جوه البلد ساعات وعاطيك العالي العالي يبقى معناها انه مصور عينك الله يا اخ والله بيقول لي دول قتله اللي يعمل كده يبقى قاتل نفسه قاتل انت بتموت اللي قدامك دلوقتي هو لما يجي واحد واحد مغمي عينك كده وانت بتجري معناها ايه؟ ده كله خاصة ربنا سامحهم بقى السواقين على وجه ابليس لا اسأل مدرب معلش ده انا حرمت اطلع بعربيتي على وجه ابني قلت حدي الجيزه بس لغايه كده على الاول واكمل بالجيزه ولا اكمل جري حتى مش مهم انما اطلع تاني حاجه غريبه الشكل كاسر عليك وواخد سكتك وعطيك العين طب بتعمل ايه عايز تموتني؟ ده قاتل نفسي بيقتلك على طول وكتير من اخواننا كان حوادث شنيعه يعني اتأذوا فيها واتأذت عربياتهم ليه؟ يقول لك مره واحده بص الاقي العصير النور العالي في وشي فانا ما بشوفش حاجه خالص عمال ما اجي ابص حرام الاقي نفسي لابس بقى في حيطه لابس في طبعا في النص لابس في عربيه حرام حرام ليه كده؟ ليه؟ يبقى المفروض انك انت تستعمل النور الواطي وبعدين النور العالي عشان تكشف وتوقف له تاني او مثلا يبقى قدامك واحد بتقلبه لبعض هو ينور انت تسكت هو تسكت انت هو ينور وهكذا يبقى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ليه تعتدي عليا ليه؟ ليه عايز تموتني ليه؟ وهكذا يبقى النور الكلاكس برضه ناخد بالنا يا اخوانا واحنا جوه البلد في ناس بقى سواقين جدا مزاجه الكلاكس ليه كتير طول ما هو ماشي كده عمال على البطال والله عمال على البطال ايده كده شا- ما هو غلبان مش حاسس هو غلبان كل شويه كلاكس ليه كده يقول لك والله هو خلاص اتعودت على كده اه يجي بقى ساعات سواق الملاكي بقى يفلق يجي في عز الصبح الساعه 6 ونص 7 كده ويقف تحت البيت تيك تيك تيك تيك تيك ايه ده عايزين صاحيين من النوم ما تطلع تصحيه تديله جرس اطلع اديله جرس فوق صحيح احنا هو انت جاي تصحي الشارع كله جاي تصحي العماره انت بتصرخ علينا هو انت جاي تصحيه هو اطلع صحيه لما نديله كلاكس من تحت وكلاكسات ايه بقى؟ يقول لك مركب كلاكسات ايه؟ تعجبك بتاعت المرسيدس اللي مش عارف الايه وليه كده؟ ليه دي ده ايذاء يبقى ده النور وادي الكلاكس لما تبقى الدنيا شتاء وماشي بالعربيه خلي عندك رحمه خلي عندك رحمه ناس ماشيه على الرصيف ولا ماشيه في الشارع انت لما تمشي بسرعه شويه وانت في جوه الشارع الكاوتش هيفرطش احتمال تكون ميه مجاري يبقى تزيح النجاسه على الناس ولا عشان انت قاعد جوه يعني طب ربنا بقى هيخليك تيجي بركه وروح معطلها وانزل على رجلك مم؟ مش كنت بتاذي الناس طب ليه كده ليه يبقى ناخد بالنا من ميه الشتاء نمشي بالراحه شويه وما نطرطش على جبنه الراديو بقى انت بتسمع راديو انت حر عامل recorder انت حر انما بقى يعني خلاص بقى أنا فاتح لي الاربع شبابيك ومدور لك ايه يعني خلاص مش قادر يعيش يسوق الا بال- بالموسيقى يعني العربيه ماشيه بالموسيقى مش بنزين ايه الخيابه دي وال- ايه ده ليه كده وقال بقى جايب اغاني اجنبيه واقف تحت عماره وشغال بقى الناس عشان الناس تطلع تتفرج عليه ايه عقد النقص دي دي مركبات نقص ليه كده يعني لو القران حتى هنقول لك يعني هو في شويه يمكن حد نايم يمكن بتاع يعني انما تش تش وفي تريبيت وايه ده المفروض نراعي هذا الامر كمال السفه والنفس انت ماشي في شارع يا راجل انت لازم اه منظر يعل وحاجه تعرف افرض واحد شاطر لسه ولسه يقري والله يفرش واحد المنظر زي ده والله هو ماشي كده ولا في دماغه حد اذا كل صحه كده اي حاجه هات علبه مناديل يا اخي جنبك هات علبه مناديل وتنفذ المنديل نافذ المنديل انما كده برضه قدام الناس كده منظر ما ما يصحش خالص الحقيقه ادي نمره واحد عدم غذاء الناس اثنين انت ماشي بالعربيه وبعدين جيت في شارع لقيت ناس واقفين كتير عايزين يعدوا ومتحشرين بين العربيات وبتعمل يعمل كده ولا العربيه تيجي من هنا واللي من اقف خلي عندك يا اخي اقف لا اله الا الله طب ربك المعبود لو امك فيهم او اختك او ابوك او عيالك في نفسك في وسط الناس اللي واقفين دول هتعمل ايه؟ هتقف الله طب وش معنى بقى؟ وش معنى؟ طب ما انما المؤمنون اخوه في سوره الحجرات وربنا في سوره الانعام يقول فاصبحتم بنعمته اخوانا وسيدنا النبي يقول المسلم واخوه المسلم اقف يا اخي انتظر فيها ايه؟ اه بس خلي بالك بقى لما تقف عشان تعدي ناس في وراك عربيات تروح عاطل الانتظار على طول اللي هو الايه؟ الاربعه الهزر ده تدي الانتظار معناها بكل اللي وراك خلي بالك انا ايه؟ انا هقف تطلع ايدك تعمل لهم كده اهو معناها استنوا يعني ناس هتعدي من قدامك خلاص انما ده ساعات تلاقي واحد ماشي وشاب يعني غلبان معدي عربيه واقف في نص الشارع محتاج ومستني يعدي العربيات وده زي ما يكون بيعدي يجيب من اليمين يجيب من الشمال بوم جاب. ليه كده؟ ايه يعني عايز تجري قوي وتعيد يجري وفاتح وتيجي اشاره ويروح واقف كل اللي سابقهم يروحوا جايين واقفين جنب نصهم طب كان عليك بايه؟ كان عليك بايه؟ كنت خدت ثواب مين؟ اللي انت كنت عمال مش عايز تعديهم دول وحاجه ثانيه بالمره برضه نحطها هنا يا سواقين العربيات الله يكرمكم خفوا شويه عن بتوع الفزه والموتوسيكل نخف شويه اه ليه؟ في سواقين عربيات يعمل يعاند بتاع الفزه اصل الفزه كان ده ماشي على اثنين وانت عارف ماشي ايه؟ واخد بالك يا دوب الثاني ماشي على اربعه مريح قوي وقاعد ما مضغوط مش في دماغه ايه عمال عنده مش عايز يجيب السكه اصل الثاني ممكن يضرب بين العربيات اثنين على اثنين وبرجله كده هوب تلاقي عامل زي هو معدي انما ده لا ع- زعلان قوي ازاي عدي يوم يبتدي يجلس عليه يجي له كده يعمل له يا حرام عليك انت عارف لو اتخبط هيعمل ايه؟ ابو فلفه ده لو اتخبط على نفسه في الهواء مره واحده ما هيسيب له في الهواء انت لو اتخبطت وانت قاعد مش كده؟ يبقى يكون عندنا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى فنعدي الناس ونبقى رفقاء بيهم ده الحمد لله ربنا كرمنا ووسع علينا راكبين عربيات غيرنا ماشي على رجله نحترمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحماء يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء طيب افرض انا ماشي بالعربيه وبعدين مثلا طرطش شويه ميه ما خدتش بالي العربيه سحبت مني او مثلا سهى عليا بنور فلقيت اللي ورايا كان جاي يخش راح مفرمل مره واحده انا غلطان انا غلطت على طول اسارع في الاعتذار نعتذر يا اخوانا مفيش- ما فيش حق- غلط- ما فيش حاجه ولا غلط ولا حرام بالعكس دي مطلوبه لما اغلط انا هقول لي اعتذر ازاي يعني والله لو اقدر اطلع ايدي بسرعه من العربيه كده يبقى م- معناها انا اسف يعني لو وقف أه، انزل اقول له انا اسف حقك عليا انا غلطان انا غلطان معلش سامحني انا بعتذر والله ما فيها حرج ايه فيها ايه دي؟ بالعكس ليس من العيب ان نخطئ ولكن من العيب ان نتمادى في الخطا اصل اللي يفرقك ايه؟ تبقى انت ماشي سليم وتلاقي واحد جاي يعديك غلط ومعدي من جنبك وبعدين انت مثلا متضايق جدا هو اللي غلطان تبص له كده يقول لك ايه يا جميل راح مشوح لك كده اه والله إيه يا جميل؟ قول له يعني زي ما تكون انت اللي غلطان ولو وقفت له يدي يشقشق بقى وهو اللي غلطان والله حصلت معايا بعربيتي مره على الكورنيش ده اول عربيه كانت معايا ولقيته جاي يعديني من اليمين باخد شويه وهو راح قارص عليا راح مطبق لي الرفرف من قدام وكسر الفانوس على الكورنيش كنت لابس بقى جلابيه وبتاع رحت نازل من العربيه ببص له كده وجه زي ما تقول مدفع رشاش انت امال عاملين لي بس دهون امال عاملين لي مش عارف ايه اعرفوا القطعه من الاول انت عامل لي شيء وقف بايده الاثنين يهل يشلح شرشح بايده الاثنين كده والله العظيم اهدي بقى يعني سبحان الله الا الله اللي نزل عليا الصمت ما اعرفش مع ان الواحد يعني هو يمكن شويه بس الحمد لله الاسلام ربنا يعني فينا برضه يعني معلش انما اهو اللي جه عليا سكت خالص وهو بقى ايه؟ اه اه يعني بقى نفسه خلاص ايه نزل بقى هبط اه قلت له طيب ال- والله كده قلت له خلصت خلصت ايه وبتاع يعني خلصت طيب انا بستحلفك بالله العظيم اللي هتقف قدامه في الاخره انت غلطان ولا لا؟ قال لي غلطان والله العظيم وربي كده قال لي غلطان معلش قلت له الله طب لما انت غلطان انا بقى طب لما انت غلطان هعمل له كده لما انت غلطان ايه اللي انت عملته ده؟ قال لي ما احنا ماشيين كلنا على النظام ده هنعمل ايه؟ خدوهم بالصويت قبل ما يغلبوك قلت له لا لا لا ده مبدا غلط قال معلش انا اسف وتحت امرك ولو تحب انا اعمل لك الفانوس وبتاع. قلت له خلاص ما دام اعترفت بغلطك تبقى اتوكل على الله فانا لما اغلط اعتذر ما فيهاش حاجه خاصة لو كنت أنا إيه؟ مش متعمد الخطأ ده، وطبعا كقاعدة عامة كلنا مش بنتعمد إن إحنا نغلط وإحنا سيئين، لأن مش معقول نأذي نفسنا ولا نأذي غيرنا. ربنا يقول في سورة طه عن سيدنا آدم إيه؟ ولقد عهدنا إليه من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يعني ما كانش عنده إصرار على المعصية، وسورة آل عمران قال ولم يصروا على ما فعلوا فما دام ما عنديش اصرار اعتذر اعتذر واقف اعتذر انا مره برضه العربيه سحبت مني شويه كده ووقفت في نص الاشاره فالمهم كل العربيات بصت كده فرحت على طول مطلع ايدي وأقول اسف ولا انا اسف اعتذر معذره يعني معلش اسف واذا كان في حد عايز اي حاجه أنا تحت امرك على طول صدق. يا اخي والله العظيم الكلام الطيب صدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل ما دخل اللين على شيء الا زاله وما نزع اللين من شيء الا شانه الكلمه الطيبه حلوه يا اخي بتمسح حتى بتمسح انا شو واحد بقى متضايق من السواق وبعدين نازل او ما الاقي منه كلمتين حلوين كده معلش انا اسف حقك عليا قلت خلاص يا سيدي توكل على الله بالسلامه طب استنى بقى نمره اربعه افرض انا كسرت فانوس لواحد او طبقت له الرصاص السؤال هنا مين اللي غلطان؟ انا غلطان انا غلطان طيب انت غلطان اه من اتلف شيئا فعليه اصلاحه الله تقبل العوض اه ايوه اقبل العوض الله امال ما قالش العوض ايوه اقبله انت بوظت لي الفانوس تجيب لي واحد غيره طبقت لي الغلطه تشتري لي غيره وانا ركبه زي بعض اه تقبل العوض ايوه اقبل العوض العوض ماله ما العوض من القران ومن الاسلام ان انا اقبل العوض لكن ممكن تتسامح اه ممكن بس حقي السامح او ما تسامحش ده ايه؟ ده حقي لكن لو ما تسامحتش وقلت انا عايز تعوضني معيش فلوس والحاجه غاليه النهارده اشتري لي اللي انت كسرته وكفايه عليا ان انا هتحرم كام يوم افضل رايح عند السمكري وبعدين الدوك وبعدين مش عارف الميكانيكي وبعدين ها يبقى دي ما فيهاش حرج انك تصلح ايه ما سلف. نمره خمسه سلوك المسلم الملتزم كسائق مع الناس انه ما يجربش عربيته في مكان يمنع منه مرور الناس او يعطل الطريق. لا يا اخوان انا اتقي الله. كتير بقى اللي يلبسك ايه؟ يروح جايب عربيته مجرشها في حته وقافلها وماشي. طب ليه كده؟ واحد جاي يخش مش هيعرف يخش. حصلت حتى وعايزين عربيه تخش تجيب الم- ال- ال- المصاب اللي جوه، هيخش ازاي؟ بيبقى الناس بقى بتسب وتلعن في صاحب العربيه. ويمكن واحد هيطلع بدماغه من غير واحد ماسكين له اربع عجلات بس يقول لك تعالى بقى قبل ما تقعد تحل عجله في عجله انت حر عشان ترى مره تحرم اقف فين طب وليه كده؟ وليه تجيب تخلي الناس يشتموك ليه ويلعنوك ليه؟ ده طريق مش ملك حد يبقى قبل ما اجرب في حته اسال نفسي انا معطل حاجه؟ انا مضايق حد هنا؟ يعني بعيد عن الطريق؟ طب لو عربيه جت تقدر تعدي يبقى تمام اركب والا شوف اي حته ثانيه اركب فيها. نمره سته مع الناس كسائق مسلم ملتزم لو بعربية ملاكي ومثلا شفت أخ واقف أخده معايا أوصل فيها إيه؟ هو هو البنزين طب شفت راجل واقف ومعاه مراته محجبة كده ما شاء الله أروح راكن واقف سلام عليكم أنا رايح الحتة الفلانية تحب تشرف أوصلك يا حاج؟ يعني أنا مش هاخد فلوس منه يعني لكن واحدة لوحدها لأ لأ يكون معاها جوزها اه يكونوا اثنين مثلا واقفين اخين خدهم واحد معاه مراته وامه خدهم واحد معاه مراته وعياله خدهم زكي عن عربيتك يا اخي اعتبر دي زكي عن العربيه مواصلات النهارده صعبه وانت هتقول له انا رايح المكان الفلاني يبقى لو على سكتك هيركب ممكن ينزل ويكمل بس انت تبقى وفرت عليه خدته من حته بعيده يعني ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نعاون بعض كلنا كمسلمين اخوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده فضل الظن يعني معاه مثلا امراض زي ركبتين بيركب واحده فليعد به على من لا ظن لا ادي الركوبه الثانيه واحد ما عندوش فانا مش معقول هديك عربيتي لكن ممكن اوصلك مش حاجه فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له في حاجات طبعا بيبقى متهيألي بقى ده تعتبر تكليف من الله دي شفت واحده واقفه منهوفه بابنها النار حرقته ولا مثلا ولا بلع حاجه ولا بتاع على طول ده عايزه ايه؟ عايزه مستشفى بقى يبقى في الحاله دي توكل على الله القط وجري على طول على اقرب مستشفى يبقى جزاك الله كل خير انك انقذت روح واغثت الملهوف ودي كلها من شيم ومن خلق المسلم من فرج عن مسلم كربة حديث صحيح مسلم من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وزن نفسك بقى وزن نفسك وهكذا آه سبعة مع الناس نراعي الأدب في المشحمة ازاي؟ يعني أنت رايح تملى بنزين أو رايح تشحم في غيرك قدامك يبقى تراعي الدور يا تمشي انما ساعات تبص كده واحد راح جاي مخلي العربيات كلها واقفه وهوب قدام كل دول واقف عشان يملى طب ليه كده؟ ليه؟ فانا يمكن مش هتكلم لكن في نفسي منك شيء وانت كده تعتبر ظالمني واخد حقي فهعزم عليك على الاقل او نفسيتي تعبانه منك طب وليه كده؟ ليه؟ الاسلام ادب والتزام في طابور بقى في الطابور بشحم اه في كام عربيه قدامي يبقى بستنى يا اما امشي اشوف مشحمه ثانيه لكن ما ايه؟ ما اتعداش على غيري لا ضرر ولا ضرار ثمانية انت ماشي بالعربية بتاعتك سمعت صوت عربية مطافي او اسعاف او بوليس نجدة على طول خد يمينك خد يمينك اركن ان شاء الله تقف اقف واديله سكة عمال ما يعدي لان لو عربية اسعاف يبقى فيها مصابة ممكن يتلحق وال- والثانية هنا تفرق مش كده طب عربية مطافي رايحة اكيد لحريقة بوليس نجدة اكيد مسكين حرامي خليه يجري يمسكه وهكذا يبقى اصل في بقى اللي يغلس ويكلم ويفضل ماشي كده لا يا اخي غلط كده ليه؟ طب ربك المعبود لو قال لك دي امك اللي في العربيه دي مصابه نسال الله لها السلامه يعني كنت هتعمل ايه؟ ده انت كنت هتسيب عربيتك وتنزل مش كده؟ يبقى ناخد بالنا من الامر ده نفتح العربيات المصافي والاسعاف والنجده نمره تسعه لو انت ماشي بعربيتك ده مع الناس كل ده كم- كسائق مسلم لو انت ماشي بعربيتك شفت جنازه متعودين احنا ن- نفتح النور العالي بتاع العربيه يعني من ماشي افتحها مش مشكله مش مشكله بس افتح النور بس تقف بالعربيه وتروح فاتح الباب وتنزل منها تقف جنب العربيه عبال ما يعدي بس ال- الناش تروح راكب تاني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقف للجنازه حتى قالوا له ده يهودي يا رسول الله قال اليست نفسا مش ده بني ادم برضه ربنا اللي خلقه وهكذا فتروح واقف جنب العربيه عبال ما النعش يعدي وتروح راكب ومكمل تاني نمره 10 انت ماشي لقيت حادثه الحمد لله ربنا عافاك تعمل ايه؟ ساعد بقى ساعد محتاجين ايه؟ عند- عايزين نصايح حليق معايا لا والله ده في مثلا بتاع هنا محشوره عايزين بس مساج ولا بتاع اديلك طب عايزين كوريك نرفع بيه لحسن- ماشي عندي طيب دي خلي بالك من دي بقى طب واحد مصاب متعور عايزينك توصله المستشفى لان المؤمن كيس فطن ما تاخدوش على طول امال تعمل ايه؟ قول طيب انا هاخده بس بشرط اثنين منكم يجوا يركبوا معايا ويكون معاهم بطايق ليه؟ عشان اول ما اوديه المستشفى هيمسكوا فيا هيقول لك انت اللي خبطه ما هو ما بيعرفوش ما تحاولش هو كده انت اللي خبطه فهقول لهم انا معايا اثنين شهود اهو بطريقكم بسرعه بطريقكم بسرعه قولوا لهم اللي حصل ايه بس يبقى لو في محضر ولا حاجه بعد كده هقول لهم انا والله راجل فاعل خير ومعايا اثنين يشهدوا بطريقهم موجوده ومتذكر الارقام بتاعتهم اصل في اللي يقول لك لا ما لقيتش مصاب يا راجل الراجل بينزل حرام عليك اتق الله وشيله يقول لك لا يا راجل احسن امسكوني ليه صح الناس بتخاف لكن لما تقول هات شهود معايا هيجوا معاك يبقى تنقلهم وطبعا هنا إغاثة الملهوف ده سلوك المسلم الملتزم مع الغير كسائق أنا هزود حتة صغيرة بس لو كان بقى سائق أجرة لو تاكسي يعني تاكسي مشروع أو تاكسي بالعداد أو تاكسي بالنفر هنزود بس حاجتين هنا يعني إن هما إيه؟ إن يكون عنده حسن أدب في المعاملة وفي الكلام يعني اللي فات ده كله هيلتزم بيه كمسلم ملتزم سائق يعني لكن بنزود له الش- الحتتين دول لانه ايه بقى؟ سواق بيتعامل مع الناس كأجرة او مشروع او بالنفقة. ازاي؟ او بالعداد. ان يكون في ادب في المعامله مع الناس، لان طبعا ده بيركب كام واحد من جنسه، كام واحد بيوصلهم؟ اولا يا اخي يا سائق جزاك الله كل خير، تاخد ثواب انك بتوصل الناس دي، ده ثواب كبير، ثواب كبير عند الله لو بالنيه، ها؟ لكن يكون في ادب في المعامله، كلام طيب، وضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه حقها ثابت وفرعها السماء تؤتي تؤتي فعل مضارع تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ها؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل اللين على شيء الا دان بقى حلال يعني وما نزع اللين من شيء الا شانه خلاه وحش فخلي عندك لين ورفق وتعامل مع الناس ربنا بيقول في سوره ال عمران والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس امال لو كانوا مسلمين ومؤمنين ده يبقى اولى مش كده؟ يبقى في حسن معامله في الادب وفي الكلام مع الناس. آه اثنين عدم ايذاء الركاب. تاذيهم ازاي؟ بحاجتين يا اما يكون بيدخن او بيحش معلش انا اتكلم بصراحه يا اما مزود العدد مزود الانصار في الركوب الاثنين دول ايذاء حرام الله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا شوف الاحداث ما تاذيش مسلم ازاي انت راجل بتشرب سجاير طب احنا قاعدين في العربيه انت عمال تدخن وتطلع دخان وحطوه على صدرنا وعلى الرئتين حرام عليك تاذينا ليه؟ يبقى ما تدخنش في العربيه ربنا بليك بالتدخين استنى لما توصل وابقى اقف شويه والعياذ بالله لغايه ما ربنا يعافيك واتكلمت عن موضوع التدخين قبل كده وقلنا انه حرام وحرام ايه والكلام ده يبقى ما تدخلش ده في بقى ساعات سواقين يقف على الطريق ويخش والعياذ بالله يحشش طب قول لي بالله عليك اللي بيشرب حشيش ده ومسوس طلع عينه حمرا زي عايزوه ازاي ده؟ ده لو ساب الناس وعمل حادثه يبقى قاتل يحاكم على انه قاتل والله قاتل قتل الناس قتل الناس اللي موجودين معاه يبقى ده قاتل لان انت بت- بتتوه عقلك طب ازاي بتتوه عقلك وانت ماشي في طريق محتاج ان ذهنك دايما يبقى حاضر ومراعي ال- المرايه اللي قدامك مراعي العجبات اللي قدامك في حاجه في العجبات عطلت الميه طرمبه الميه مش عارف ال- البطاريه مش عارف ازاي في الكلام ده وانت متوه هتبقى ازاي يبقى حرام عليك ادي الايذاء لما تزود العدد وتحشر الناس ده مش حرام حرام عليك ليه كده يبقى كده بتعتبر بتاذي الناس والمسلم ما بيأذيش غيره. أخيرا رقم ثلاثة عدم الظلم. ما تظلمش الناس، إزاي؟ ما تستغلهمش. في ناس يستغلهم والعياذ بالله. يبقى شايف واحد مثلا عيان ولا بتاع عنده 15 يقول له اه طيب اخد منك قد كده. هو طب وليه كده؟ ما هو مزنوق بتستغل حاجته يعني تستغل انه مزنوق؟ طب ما ربنا هيزنقك انت كمان في لجنه ولا في مخبات ولا عند ميكانيكي ولا عند ولا ولا ولا طب وليه كده اتق الله كما تدين تدان كما قال صلى الله عليه وسلم فما تستغلش حد ده ساعات السواقين من دول ايه يلاقوا مثلا الركاب واقفين في الموقف وما صدقوا واحد ده عشان ينقل يلاقي العدد كبير يبتدي بقى يت- ايه منظر ده لا مش هطلع لا مش عارف ايه طب روشوا نفسكم ايه روشوا نفسكم يعني شوف بقى شويه منكم اركبوا زودوا لي في الاجره لا حرام يعني ده استغلال من الاستغلال كمان انك تزود الاجره زي ما قلت ما تزودش طب استنى افرض خد الاجره من الناس وبعدين العربيه هيخلص يرد الاجره تاني طب هو ذنبه ايه؟ طب وانا ذنبي ايه؟ وانا مش عايز اكمل المشوار؟ وانا لما هركب مع غيرك مش هياخد مني؟ ادفع مرتين ليه؟ طب وانا ذنبي ايه؟ ذنبك ان ربنا قدر ان عربيتك تحصل. يبقى ترد لنا الاجره، يا ترد لنا نصها لو كنت وصلت لنا للنص. يعني معوضنا على ان احنا ايه؟ نكمل تاني ده سلوك المسلم الملتزم كسائق نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الإخوة السائقين جميعا وأن يكفيهم شر الطريق وشر المرور وشر اللجان وشر المخالفات وشر لما يجي يدفع المخالفة إن شاء الله هناك وهو بيحضر الرخصة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته